أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان ساعات كتير بنلاقي نفسنا واقعين في خطية من غير ما ناخد بالنا من عواقبها يعني سكان سدوم وعمورة مثلا ما كانوش عارفين إن صلوات إبراهيم وطلبوا رحمة ربنا مش ممكن تنقذهم من الهلاك إذا هم ما تابوش عن معاصيهم قصة النهاردة بتتكلم عن العدالة اللي هتتنفذ على المكان اللي مليان بالخطية واللي ريحة الدنس فيه فاحت وأغضبت ربنا إلهنا ديان الأرض في إيده الثواب والعقاب وهو الوحيد اللي يقدر ينفذهم وعشان ربنا عارف كل حاجة بكل تفاصيلها يبقى هو الوحيد اللي حكمه عادل أي حد تاني حكمه هيبقى متحيز ودلوقتي هنرجع بالزمن لورا عشان نشوف أحداث قصتنا اللي موجودة في الفصل 18 من سفر التكوين في الكتاب المقدس خلونا نسمع لوط ابن أخو إبراهيم وواحد من سكان سدوم وهو بيحكي لنا الأحداث اللي ذكرها من وجهة نظره
عدى النهار عادي ممل زي كل أيام الصيف الحر يا دوب كان في حركة بسيطة قوي في المدينة لحد غروب الشمس الأسواق تقريبا ما كانش فيها حد كل الناس هربانة في بيوتها من الحر عم العجوز إبراهيم لسه مصمم يقضي حياته كلها في خيمة أنا عن نفسي بفضل الحيطان الحجر والأرض الرخام جواها أقدر أنام الظهر وأنزل الستاير اللي تحميني من الشمس الملهلبة لكن عمي اتعود على الجو الحر ساعات بحس انه بينبسط منها ملوش هو في الفخامة ما يحبش يكون عنده بيت فيه نافورة مية في مدخله زي بيوتنا كده ياما حاولت أقنعه إنه يجيب حد يشرف على أملاكه ويجي هو يقعد في المدينة بس هو دايما كان بيرفض بيني وبينكم رفضه ده كان بيريحني أصل سلوك المتدينين ده بيضايق الصحاب وبيلخبط لي حياتي الشخصية وشغلي كمان
سارة قومي بسرعة عندنا ضيوف أنا شايفهم تلات رجالة جايين من بعيد ضيوف في الوقت ده ومين اللي هيسافر في عز الحر كده
أهلا بالناس الأفاضل أهلا وسهلا اسمحوا لي أرحب بيكم في بيتي يا ريت ما تمشوش قبل ما تدوني شرف استضافتكم نجيب شوية مية ونغسل لكم رجليكم وناكل مع بعض لقمة اتفضلوا وتشربوا حاجة تبل ريقكم يا ريت ما تحرمونيش من شرف خدمتكم انت راجل كريم احنا هنرتاح عندك شوية نستمتع بصحبتك ونتآنس بضيافتك اتفضلوا اقعدوا في ظل الشجرة دي تريحوا جسمكم وتبعدوا شوية عن الشمس الحامية حالا هيكون الأكل موجود حالا سارة خدي تلات كيلات من أحسن دقيق ومعاهم زيت من النوع الممتاز وعايزك تعملي فطير للضيوف ويا ريت بسرعة ها ألي عذر ألي عذر تعال خد العجل ده لجوان وتأكد بنفسك إنهم بدأوا يطبخوه لضيوفنا بسرعة مش عايز الضيوف يستنوا كتير دول جايين من سفر ها هاجر يا هاجر هاتي للضيوف شوية زبدة وفاكهة وهاتي كمان سجاجيد ومخدات عشان يقعدوا براحتهم أنا عاوزهم مرتاحين على الآخر يلا على مالك شوية يا إبراهيم سنك مش حمل الجري ده وكمان الدنيا حر وبعدين مش لازم تعمل كل حاجة بنفسك الخدامين كتير انت بس اطلب اللي انت عاوزه وهم هينفذوه بالحرف انت مش واخده بالك ولا ايه دول شكلهم مش زي اي ضيوف عاديين دول باين عليهم الهيبه والاحترام شايفه لبسهم ابيض زاهي ازاي ومع انهم مسافرين في عز الحر مفيش في جبينهم ولا نقطه عرق ومش شايلين اي حاجه زي الناس اللي بتسافر ولا معاهم قربه ميه ولا راكبين اي ركوبه الاغرب انهم وصلوا لحد هنا من غير ما حد من الحراس يشوفهم دول ناس مميزين أكتر من أي حد زارنا هنا يبقى مين اللي لازم يخدمهم غيري؟ يلا يلا بس تعرف ان وشوشهم فيها براءة غريبة مش باين على ملامحهم أي شر أو حتى أسوأ أو تكشيرة وشهم سمح قوي بس مش عارفة مش عارفة ليه حاسة برهبة عندي إحساس إن في حاجة مش عادية هتحصل مش عارفة بس ما تشغلش بالك بكلام ده قلق ست عجوزة روح اقعد مع ضيوفك وسيبك مني خالص
ما افتكرش الناس دي ممكن يجي من وراهم اي اذى انا بس بستغرب ازاي دخلوا من غير ما الحراس ياخدوا بالهم انا هسال ازير خلي حد يندهولي أنا ما قلتش إنهم هيأذونا أنا بس ما تقلقيش كل حاجه هتبقى كويسه طمني بصي اعملي بس اللي قلت لك عليه هما مين الناس دول؟ دول اكيد ملوك او امراء لان سيدي ابراهيم عمره ما خد معاه حد بنفسه بس شكلهم ناس مهمين باين من الاكل انهم افتخروا سيدي هيغسل لهم رجليهم لا، فعلا مهمين
انا و... وانا في سدوم وعموره كنت بحقق مكاسب كبيره قوي في التجاره كمان كان عندي مكانه كبيره كانوا بيعتبروني من القاده كنت عايش حياه مرتاحه وكنت وكنت حريص ان اخد اكبر قدر من الرفاهيه ممكن اطوله بناتي الاتنين اتجوزوا ولاد ناس كبار واغنياء حقيقة أنا ببقى فخور قوي وأنا بتخيل أحفادي والعز والمراكز الكبيرة اللي هيبقوا فيها مين عارف يمكن واحد فيهم يتجوز بنت الملك شخصيا ضحكت من قلبي لما جت الفكرة دي في بالي الواحد ممكن يعوز ايه من الدنيا اكتر من كده مفيش حاجة بعيد عن ايدي الدنيا كانت حلوة قوي حلوة قوي قوي مش حلوة بس دي روعة
اقعد معانا يا ابراهيم هي دي اللقمه اللي قلت عليها دي وليمه كانك محضر اكل الملك كرمك ده تشريف كبير لينا
يا ريت تسمحوا لي افضل واقف عشان اقدر اخدمكم تحبوا اصب لكم ميه اجيب لكم عيش زياده انتوا عليكم الامر وانا عليا التنفيذ انت جايب كل حاجة بزيادة شكرا على كرم الضيافة والحفاوة الكبيرة دي دلوقتي احنا لازم نمشي احنا الاتنين عندنا مهمة ضروري لازم نقوم بيها يلا بينا لا لا لسه بدري ده انا هحضر لكم خيمه ترتاحوا فيها وهنعمل احتفال لوجودكم معانا الحاجة اللي عندنا مهمة قوي وما نقدرش نأخرها أكتر من كده على الاقل بيتوا معانا الليله دي وبكره الصبح هبعت رجالتي عشان يحرسوكم ويتاكدوا انكم وصلتوا بالسلامه لا لا لا مفيش داعي احنا معانا كل اللي محتاجينه
طيب آه، اذا ما قدرتش اقنعكم تستنوا معانا على الاقل خلوني احضر لكم اكل وميه تاخدوها معاكم شكرا على مشاعرك الطيبة وعلى كرم أخلاقك
كان لازم يمشوا فورا سامحهم انهم مشوا فجأة كده هم بينفذوا امري انا بعتهم في مأمورية
اذا سمحت لي اني اتمشى معاك شويه الحقيقه بحاول اقضي معاك اطول وقت انا معتز بالزياره دي قوي تعال معايا انا كمان بتبسط بصحبتك وصداقتك غالية عندي هو انت ما تعرفنيش لسه ما تعرفتش عليا لحد دلوقتي
اللي فكرت فيه انكم ملايكة من عند ربنا سامحني إذا كانت دي تخاريف راجل عجوز
مش تخاريف ولا حاجة انت عملت إلهك وملائكته بمنتهى الكرم انت اتصرفت بأحسن ما يكون يا صديقي
إبراهيم بعد شوية هيدافع عني أنا ما كنتش أعرف حياتي وعيلتي ومدينتي وأصحابي معرضين للفناء حياتنا كلها فاضل لها أمل ضعيف قوي وإلا هتتدمر الحقيقة إبراهيم ما كانش بس عمي كان أبويا أبويا وأخويا و... والظهر اللي بتحامى فيه كان هو الراجل اللي بشوفه مثل أعلى وأقدره دلوقتي بقى هو كمان اللي بيتوسل قدام ربنا عشان نجاتي وسلامتي كان عنده الشجاعة والجراءة انه يتناقش مع ربنا عمي فيه أحاسيس نبيلة الواجب والمسؤولية تفاني والإيمان الإيمان يمكن إيمانه ده الحاجة اللي كانت أعمق مني أفهمها أو خلينا نقول بشكل أصدق الحاجة اللي مساعدش ليها ما كانش ممكن إيماني يوصل لإيمان عمي العميق عشان أكون صريح أنا اخترت سكة خطرة جواها كان جو مليان معصية ربنا كنت شايف إن عمي ساكن في خيمة زيه زي الرعاة تايه في الصحراء اللي كلها تلال عايش حياة خشنة محروم من كل المتع رغم إنه كان غني ويقدر يعيش حياة مرتاحة رغم إن هو بيحبني وأنا كمان بحبه بس ما كناش زي بعض ما انكرش ان الحب ده كان في مصلحتي انا و- وخصوصا لما جه عمي وحارب علشاني وانقذني انقذني انا وكل اللي معايا من الاسر
إبراهيم أنا مش عاوز أخبي عليك اللي أنا ناوي أعمله الخطية في سدوم وعمورة زادت قوي وأنا نازل بنفسي أشوف إذا كانوا يستحقوا العقاب اللي اخترته ليهم ولا لأ أنا بقول لك كده عشان تحذر أهلك وتنصحهم يتمسكوا بطريق الرب عشان ما يكونوش عرضة لنفس المصير
يا ربي وسيدي يا ريت تسمع كلام عبدك الغلبان مش ممكن يكون في المدينة دي خمسين واحد صالحين هتدمرهم مع الخطاة
إذا لقيت خمسين واحد مؤمن هسامح الكل عشان خاطره
طيب يعني و- ولو نقص من العدد خمسة تهلك المدينة بسبب خمسة لو في المدينة خمسة واربعين مؤمن مش هدمر المدينة
سامحني يا رب طب لو لو كانوا أربعين هسامحهم عشان الأربعين
يا رب أرجوك ما تتضايقش من عبدك ولو كانوا تلاتين
هعفي عنهم لو في تلاتين
يا الله اعذر عبدك على جرأته ممكن يبقوا عشرين
مش ههلكهم لو في عشرين
طيب طيب دي آخر مرة هسمح لنفسي أتكلم فيها لو كانوا بس عشر مؤمنين
لو كان في المدينة عشر مؤمنين عشان خاطرك مش هدمرها
الوقت كان بيعدي والمدينة اللي بحبها وفيها كل الناس والحاجات اللي بحبها كانت في خطر كبير ازاي انا كنت اعمى بالشكل ده ازاي كنت غبي لدرجة اني مش شايف الحقيقة وهي قدامي بس انا عارف الاجابة لان كنت بشوف بس اللي انا عايز اشوفه الشر اللي كانوا الناس بيعملوه صدمني في الاول بس شوية بشوية بدأت اتعود عليه قلت ساعتها دول ناس أغراب آه ليهم طريقة معينة يعيشوا بيها حياتهم مختلفة عني وأنا أعيش بطريقتي بعد كده ابتدى الشر يتسرب ليا كدبة غش عشان الشغل يمشي ويعدي أخد رشوة أودي حد رشوة برضه عشان الشغل يعني يعدي بعد فترة اتفاجئت بنفسي إني بعيش تقريبا زيهم في كل حاجة اختياراتي وتفكيري ما يختلفش عنهم كتير حتى اوقات الصلاه بتاعتي فضلت تقل تقل تقل لحد ما بطلت اصلي خالص
إبراهيم تعال نام بقى أنت تعبان طول النهار والليل دخل بقاله كتير شكلك مهموم بتحكي لي اللي شغلك يمكن لو اتكلمت ترتاح
اللي كان بيزورنا النهاردة ده ده رب المجد بنفسه ومعاه اتنين ملايكة قال لي على حاجة خطيرة وأنا ماشي معاه وهو ده اللي مطير من عيني النوم أنت متأكد إنه ربنا
ده كمان قال لي على اللي ناوي يعمله ليه هو عاوزك تشارك في حاجة ناوي يعملها لا هو بس عايزني احذر اهلي وقبيلتي لحد النهارده كان بيدينا من غير حساب رحمة ربنا صحيح واسعة لكن لكن في حساب حياتنا مش ملكنا يا سارة نعمل فيها ما بدلنا احنا عبيد ربنا ولازم نطيع وصاياه يعني عاوزنا نعمل ايه نفس اللي بنعمله نمشي في طريقه وما نعبدش أي إله غيره طب ما احنا ماشيين في طريق ربنا وبنحاول نرضيه على قد ما بنقدر امال ايه اللي قلقك بس
اللي قلقني إن ربنا هيدمر سدوم وعمورة إذا ما لقاش فيها عشر مؤمنين يا سارة بسيطة لوط وأهل بيته أكتر من عشرة بكتير أنا مش متأكد إن لوط وجه أهل بيته لطريق الحق وكمان عارف إن خدمه وعبيده ما عندهمش فكرة عن إلهنا
أنا عارفة هم عايشين إزاي بس ده مش معناه إنه ما بقناش مسبح وإنه ما بيقدمش ذبايح لربنا هو وعيلته وأهل بيته غريب إنك بتدافعي عن لوط يا سارة مع إنك دايما لما بتيجي سيرته تقولي عنه كلام فظيع ده لما كان السبب في إنك تعرض حياتك للخطر لما رحت تخرجه من الأسر عشان كنت خايفة عليك بس ده مش معناه إني بكره لوط وعيلته ما تنساش إني غزلت بإيدي مفارش لبناته لما اتجوزوا
معلش يا سارة الظاهر إن قلقي خلاني أبقى قاسي عليكي مع إنك أنت أنت أكتر واحدة بتحس بيا وأنا ليا من غيرك
أنا بعمل كده عشان مصلحتي أنا كمان لأنك أهم إنسان في حياتي وما اسمحش إن أي حاجة تمسك
قولي لي يا سارة هو أنا غلطت في إيه؟ لوط كان عايش معايا إيه اللي ما خلاهوش يتعلم الإيمان مني؟ إيه اللي أنا قصرت فيه بس؟
دي حاجة محدش بيعلمها لحد هو عارف كويس إن الله هو إلهنا وإلهه لكن هو اللي قرر واختار أنت ما كانش في إيدك شيء تعمله وما عملتوش من وقت ما سابنا وهو الثروة والجاه أهم حاجة عنده ده كان اختياره وانت مالكش ذنب فيه
كلامك ريحني أنا رايح أتمشى شوية ها محتاج أشم شوية هوا محتاج أفضي دماغي من الأفكار المزعجة دي نام أنت ها ما تستنينيش أنا لما أرجع هنام تصبحي على خير وانت من اهله يا الهي القدير اسمع صلاتي انت عارفني يا رب عارف اللي جواي يا رب انا دايما بحاول انفذ مشيئتك بس مش دايما بقدر عشان كده انا بعلن توبتي قدامك وعاوزه غفرانك ارجوك تغفر لي غيرتي وقسوتي على لوط أنا كنت بكره طريقته وتصرفاته بس أنا دلوقتي بدل ما أبقى مبسوطة إنه يبعد عننا بمشاكله بترجاك يا رب ترحمه وكمان يا رب بطلب منك تدي لإبراهيم راحة البال بتعهد قدامك يا رب إننا هنكون دايما في خدمتك لأنك إله رحيم وحكمك عادل وعشان كده بنحبك ونؤمن بيك يا إلهي العظيم
يا رب انت النهاردة اديتني وقت واهتمام مفيش بني آدم يستحقهم أيوة يا رب مفيش بني آدم يستحقهم بشكرك يا رب على الوقت اللي قضيته معايا وبشكرك على إنك تواضعت وكلمتني على اللي انت ناوي تعمله عشان أقدر أفهم وأتعلم منه بشكرك يا رب كمان إنك سمعتني وقبلت وسطي وأنا بدافع عن مدن عملت الشر قدامك أنت كنت كريم معايا أيوة كنت كريم معايا زي عادتك بس أنا يا رب طمعان في حاجة تانية آه عاوزك تديني سلام لروحي يا رب أرجوك يا رب ساعدني أصفي أفكاري وأنا يا رب هبذل كل مجهود إني أعلم كل اللي حواليا إنهم يعبدوك بإخلاص ويقدموا لك المجد اللي يليق بيك يا إله السماوات والأرض
أنا وألاف معايا كنا مستنيين مصير أسود وإذا كنا ممكن نلوم حد واحد يبقى أنا أنا اللي قبلت أعيش في منطقة كلها شر عشان أمور مادية زائلة عمري ما كلمتهم عن ربنا لما عمي خلصنا من الأسر وانتصر هو والمجموعة الصغيرة اللي معاها بمساعدة ربنا على ملوك أقوياء كانت فرصة فرصة كويسة قوي للكلام عن إلهنا العلي الناس كلها كانت ممكن تسمعني ساعتها كانت كلمتي مسموعة وكلهم بيبصوا لي بانبهار كان ممكن أستخدم حالة الفرحة والانتصار اللي احنا فيها للكلام عن ربنا الحقيقة إن أنا استخدمت الحالة دي فعلا بس عشان أعلي مركزي بينهم وآخد أكبر فايدة لنفسي ومع كده ربنا فضل يحبني مش عارف ليه أنا بعترف إني ما استحقش الحب ده خالص وإن أكتر واحد يستحق الموت بس كل ده لازم يتغير مش لازم أضيع أي فرصة ممكن أخدم فيها ربنا لازم أعيش حياتي بطريقة إبراهيم خلاص أنا مش هقعد أندم على اللي فات خلاص مش هحس إني وقعت في الوحل ومش قادر أقوم ربنا بكل عظمته بيحبني وده سبب كافي يخليني أقف أخدمه بكل قوتي
لما نسمع كلام لوط ونشوف أفعاله يتأكد لينا إنه كان شخص مؤمن بربنا ورغم الإيمان دوا بسبب سلوكه الخاطئ بقى ماشي في طريق بعيد عن ربه لوط للأسف معرفش متعة الحياة مع ربنا صلاة من قلب مخلص ورغبة صادقة في التوبة كان ممكن تنقذ مدينتين لوط ومراته وبناته كانوا هيبقوا تقريبا نص العدد المطلوب وأكيد من وسط كل الخدم والعمال كانوا هيلاقوا ستة ربنا لمس قلبهم دعوة ربنا لينا إن إحنا نصلي ليه بقلب مخلص ورغبة صادقة في التوبة علشان ننقذ حياتنا من دينونة الله العادلة وكمان ننقذ آخرين أيضا ودلوقتي خلونا نتقدم لربنا بصلاة من قلب مخلص ورغبة صادقة في التوبة عشان نقدر ننجو بحياتنا وحياة من معنا من دينونة الله العادلة هرد الدعاء وأرجوك إنك تسمعه وتحاول تكرره معايا بعد كده يا إلهي القدير أشكرك لأجل رسالتك لي في هذا اليوم أنا أعلن أمامك أني آتي إليك بتوبة صادقة أنا أثق يا رب في غفرانك لخطاياي وأرجوك أنك تنجيني بتوبتي من دينونتك العادلة آمين
ربي أنت للتعب ملجأ في كل حين إذ في حضنك أدفي راحة للمتعبين وأنا ربي تعبت كثرت خطيئتي
نصنع بالتمام
أنا هردد الدعاء ده مرة تانية ويا ريتك تكرره معايا بصوت عالي خليها صلة بينك وبين ربك وخلي الكلام ده يخرج بجد من قلبك إلهي القدير أشكرك لأجل رسالتك لي في هذا اليوم أنا أعلن أمامك أني آتي إليك بتوبة صادقة أنا أثق يا رب في غفرانك لخطاياي وأرجوك أنك تنجيني بتوبتي من دينونتك العادلة آمين بشكر كل واحد اشترك معايا النهاردة في الدعاء وأوعدكم في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتعلم حاجات أكتر عن غفران يسوع المسيح لخطايانا